واحد أمين تحل علينا رحمته ورحمته من الآن والأبد أمين أقرأ بنعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الثاني أحد المشاهد اللي ظهرت فيها أمنا العذراء مريم وكيف ظهرت أنها الأم الحنون في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك ودعي أيضا يسوع تلاميذه إلى العرس ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر قال له يسوع ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه كانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسعى كل واحد مترين أو ثلاثة قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء فملأوها إلى فوق ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ فقدموا فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا لم يكن يعلم من أين هي لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا دعا رئيس المتكأ العريس وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتى سكروا فحينئذ الدون أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه والمجد لله دائما أبديا أمين أولا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة نهاية صوم العذراء وبكرة عيد العذراء الصوم اللي بنحبه كتير في كنيستنا وعيد العذراء وأمنا العذراء بنقعد نتكلم ونقول فيها مدايح وما بنخلصش مش كده برضه مدايحها من حلاوة سيرتها ورائحة المسيح التي فيها احنا بنحبها جدا وبنطوبها زي ما قالت وذا منذ الآن جميع الأجيال تطوب وكنت ابتديت وياكم سلسلة في شرح النعم السبعة اللي بنشكر عليها ربنا في كل يوم ونقول له يا رب نشكرك لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا قبلتنا ليك تأملت وإياكم في الأربعة دول والنهاردة تأمل وإياكم في النعمة الخامسة وهي مرتبطة بأمنا العذراء مريم اللي هي أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة أشفقت علينا كلمة أشفقت طبعا زي ما ذكرت قبل كده ان هذه النعم بنصليها بصيغه جماعيه وانت بتصليها في صلواتك الخاصه اي انسان فينا بيصليها لكن كمان هي بتدخل في الصلوات الطقسيه وابونا بيصليها بتدخل لها نغمتها ولها طريقتها ولها البخور بتاعها ولها الرسومات اللي فيها كلها و فهي صلاة ما بين أي إنسان بيصليها وما بين صلاة تقصية بيصليها الأب الكاهن الحاجة التانية إن إحنا بنصليها بصيغة جماعية وكلمة جماعية هنا يعني كأنها بالنيابة عن الجميع يعني أنت لما بتقف في بيتك وأنت بس اللي بتصلي وبقيت أطراف البيت مشغولين في سفر في دراسة في عمل وبتقول فلنشكر كأنك بتتحدث بلسانهم ودي حاجة جميلة خالص في معنى الصلوات كمان هي سبع نعم عامة لنا جميعا زي ما الله بيدي لكل البشر الهواء يديهم المية ويديهم النور اللي هي عطايا الله العظمى دهيت من عطاياه أو من نعمه لنا أنه يعطينا هذه النعم السبعة في حياتنا نشكرك لأنك سترتنا نعمة الستر وعنتنا نعمة المعونة وعضدتنا نعمة التعضيد وقبلتنا إليك نعمة القبول وأشفقت علينا وهكذا فكل نعمة هي نعمة الله يعطيها لنا جميعا ويسكبها على كل البشر النهاردة عايز أتكلم وياكم عن نعمة الشفقة وكلمة الشفقة كلمة من الكلمات الحنينة كلمة حنينة والكلمة دهيت لها مرادفات كتيرة الشفقة يمكن أن تعني الرحمة وتعني الرأفة وتعني التعزية وتعني أحشاء أحشاء الإنسان لما الواحد يتألم كده بشدة وتعني فيما تعني أيضا الإحساس بالآخرين لما الواحد يحس بالآخرين يشفق عليهم زي أمنا العذراء النهارده حست بالمأزق اللي فيه أهل العرس عرس قنا الجليل وراحت للسيد المسيح وقالت له ليس لهم خمر وكلمة خمر في مدلولتها في معاني الكتاب المقدس تعني كلمة الفرح فكأنها بتقول له عايشين في حزن ما عندهمش فرح وما عندهمش فرح لأن العهد القديم كله لم يكن فيه فرح الخلاص تقول لي طب وازاي جبتها كده ان ده فرح الخلاص اللي ما عندهمش علشان إجابة السيد المسيح عليها كانت إجابة خلاصية قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي وتعالوا نقف عند كلمة ساعتي تعني ساعة الصليب وساعة الصليب هي ساعة قمة الرحمة وقمة الشفقة بالنسبة لبني آدم بالنسبة للبشر واخدين بالكم كأن العذراء مريم بتدينا نموذج مصغر لإحساسها كإنسانة بحاجة عند الآخرين بورطة وقعوا فيها الآخرين والسيد المسيح في إجابته بيقدم لنا أن ساعة الرحمة الشاملة والكاملة هي ساعة الصليب لم تأتي ساعتي بعد دي كانت أول آية يعملها السيد المسيح بعد ثلاث سنين من الكلام ده المسيح صلب على الصليب وقدم الفداء وقدم الرحمة لكل البشر عشان كده أكتر كلمة بنستخدمها في صلواتنا كلمة ارحمني يا الله وبنقولها بأشكال كتيرة وأشهرها طبعا يا رب ارحم كيريا ليسون وزي ما بنصلي في مزمور التوبة نسميه مزمور التوبة ونبتدي نقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك عظيم رحمتك يعني عظيم الشفقة يعني الشفقة لله لا تنتهي أشفقت علينا وعايز أقول لك إن أعمال المسيح كلها بدون استثناء لا تخلو من فعل الرحمة إن كانت معجزات إن كانت أمثال إن كانت مقابلات كلها فيها فعل الرحمة عمل معجزات كلها معجزات أو معظمها معجزات شفاء مرضى أو إقامة موتى هذه المعجزات زي المعجزة بتاعت عرس قنا الجليل كلها تحمل روح الشفقة روح الرحمة لما يمر على الإنسان المطروح عند البركة ويقول له هو أنت عايز تريد أن تبرأ تهيأ لي عبر ال 38 سنة ما حد سأله السؤال ده أتريد أن تبرأ فالراجل لما رد الرد اللطيف بتاعه ليس لي إنسان المسيح كل الحنية كل الحنية قال له قوم احمل سيرك وامشي وأعطاه النعمة والرحمة أو نعمة الرحمة والشفقة اللي هو كان محتاجها في الأصل ده في معجزات في أمثال السيد المسيح كل الأمثال تلاقي فيها حتة الرحمة كل الأمثال بدون استثناء لما حكمنا مثل الابنين اللي فيهم الابن الضال وتاه وبعد لما رجع لم يجد في أبيه غير عنصر الرحمة والشفقة يقول لك تحنن عليه أبوه الحنية الشفقة حتى في مقابلات السيد المسيح مقابلاته تقابل مع ناس كتيرة قوي تقابل مع نقوديموس وده يهودي يعني متميز قوي وتقابل مع مرأة مش عارفين اسمها سامرية ونزفة الدم والمرأة الكنعانية كل دول سيدات لا نعرف أسمائهم وتحنن عليهم وتقابل مع رجال زي زكة مثلا وتحنن عليه عايز أسألك سؤال لو أنت خرجت دلوقتي من الكنيسة وقابلت المسيح على الباب هتقول له إيه تفتكر هتقول له إيه أهلا وسهلا شرفتنا ولا تعالى بكرة عندنا عيد العذراء هتقول له إيه ارحمني ارحمني يا الله الطلب الأول والأخير نطلبه من شخص المسيح هو الرحمة عشان كده عايز أعمل وياك كده مسح عاجل في بعض مشاهد في الكتاب المقدس تبين الله الشفوق الرحيم اللي بيتحنن على جنس البشر تعالى كده ويايا وابتدي من أول شفقة الله التي ظهرت عندما أوجد أول إنسان آدم ولما وجد آدم لوحده وحواليه حيوانات ومفيش حد قادر يتخاطب وياه يقول لنا ايه شوف تعبير الانجيل الجميل ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره وكان المعين نظير حواء الإنسانة الأولى وصار الإنسان الأول آدم وحواء وحتى خلقت حواء بطريقة خاصة من آدم كانت نوع من شفقة الله على الإنسان ليس جيدا أن يكون آدم وحده وهما الاثنين حتى بعد ما وقعوا في الخطية وكسروا الوصية يقول كده أنه صنع له لآدم ولحواء امرأته أقمصة من جلد وألبسهما نوع من الشفقة نوع من الرحمة في قصة لوط كان الملك الملكان يعجلان لوط بالخروج من سدوم وعمورة هو وامرأته البلد هتحرق بالنار والكبريت يقول الكتاب لما توانى أمسك الرجلان اللي هما الملكين دول بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه حتى في وسط الشر ده كله سدوم وعمورة دي كان الشر فيها يعني رائحة الفساد تملأ المدينة دهيت أو المدن دي لكن في لوط اللي كان عايش كإنسان بار وتتعذب نفسه في كل يوم يوم الله يشفق عليه ويبعت الملائكة دول عشان يخرجوه سريعا يعقوب أبو الأباء لما تزوج ليئة وبعد كده اتجوز رحيل ليئة كانت أقل جمال من أختها رحيل وفي نفس الوقت كان يعقوب بيحب رحيل أكتر أكتر من ليئة لكن الله لأنه يشفق على ليئة اللي ما عندهاش مقدار أو قدر الحب نفسه زي أختها رحيل يوم أعطاها نسل وأخر رحيل شوية وبعد كده ولدت طبعا لكن أنا أقصد إن ليئة الله أشفق عليها وحب يكرمها وحب يتحنن عليها وأعطاها النسل قبل أختها شفقة الله على المساكين والفقراء تلاقي الكتاب المقدس مليان بالآيات اللي بيتكلم فيها في الموضوع ده يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء ويتكلم على الغريب واليتيم والضيف وأي إنسان يكون في وقت احتياج شفقة الله لا يمكن الواحد يقدر يتكلم عليها أو يوصفها بتمام الوصف في العهد القديم حسقيا الملك كان ملكا صالحا كان ملكا صالحا وجاله أشعياء وقال له كده الرب يقول أنك تموت ولا تعيش نهايتك جت فبكى حسقية وصلى للرب وقال له كده كيف أنه صار أمامه حسقية عن الملك صار أمام الرب بالأمانة وبقلب سليم أشعية اللي صلى ربنا كيف أنه صار أمامه بالأمانة وبقلب سليم فأشفق الرب على حسقية واستجاب لصلاته فلم يخرج أشعية من المدينة حتى أمره الرب أنه يرجع لحسقية تاني قول له صلواتك ده هي اتقبلت وتحنن الله عليك ومد في عمرك 15 سنة قد سمعت صلاتك وقد رأيت دموعك ها أنا ذا أشفيك وأزيد على أيامك 15 سنة 15 سنة الشفقة وشفقة الله علينا في أحوالنا في أمور كتيرة يمكن ما بناخدش بالنا منها السنة اللي فاتت عملنا مؤتمر كبير للشباب من كنايسنا في العالم مؤتمر كان في أغسطس أغسطس ده شهر الحر كلهم جايين من بلاد برد شوية والحر في أغسطس بيبقى عندنا حر حر مش كده كنا خايفين على الأولاد اللي جايين فالخدام هنا قالوا إيه نعمل حلقة اجتماع صلاة ونصلي لمدة شهر قبل أغسطس ده عشان ربنا يخلي الجو حلو ايه رايكم فقعدوا يصلوا مجموعه من الخدام ابتدوا يصلوا كل يوم مجموعه يا رب خلي الجو حلو في الشهر ده كمان في الشهر ده بيبقى فيه نوع من الناموس عارفين الناموس احنا واخدين عليه وهو واخد علينا لكن اللي جاي لنا دول ما فكنا خايفين طبعا هم يتقرصوا ناموسه تبقى حكايه يمكن جلدهم مش واخد على كده عندهم حساسية يعني أي حاجة من هذا القبيل فبرضو قعدوا يشوفوا ايه اللي ممكن نعمله علشان يا رب ما تجيبش ناموس مش عايزين ناموس في الاسبوع ده مش عايزين حر ومش عايزين ناموس كويس يوم الله يتمجد ويشفق علينا وعليهم ويخلي الاسبوع ده كان معظم الوقت في الدير والدير طبعا صحراء والصحراء يعني حر يوم يخلي الجو في منتهى الاعتدال في الاسبوع ده والناموس يعني ما يجيش خالص لدرجة المجموعة اللي بتنظم اللقاء كانوا جايبين لهم حلقات كده يلبسوها زي اسورة في ايديهم عشان تبعد الناموس واشتروها من حتت كتير وبتاع والناموس ما جاش شفقة الله حنان الله او رحمة الله التي يتحنن بها علينا في العهد الجديد شفقة السيد المسيح تخللت كل شيء زي ما حكيت في الأول يقول لنا مثلا لما قابل اتنين عميان جالسين على الطريق سمع أن يسوع مجتاز وصرخ قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داوود شوف الكتاب يقول لك ايه فتحنن يسوع ولمس أعينهما فللوقت أبصرت أعينهما وتبعاه تحنن أشفق على المرأة الكنعانية اللي كانت بتصرخ بنتي مجنونة والمسيح يدخلها في امتحان صعب ويقول لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب طبعا دي كلمة صعبة يعني كأن المسيح بيشبهها بالكلاب يوم المرأة الكنعانية في إيمان ثابت ترد عليه تقول له والكلاب بتأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها فالمسيح يبص لها بقى ويقول لها عظيم هو إيمانك نجحت في الامتحان اذهبي ويكون لك اللي انت عايزاه ويتحنن عليها ويشفي ابنتها يشفي الأبرص ويقيم ابن أرملة نايين ابنها اللي كان وحيد ويقول لها كده لما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي ولمس النعش وأقام ابنها ودفعه لأمه الأمثلة كتيرة خالص وأمنا العذراء اللي بنسميها كده أمنا الحنون وبنقول عليها أوصاف كتيرة حلوة هي أيضا تحن على البشر فتتشفع من أجلهم زي ما عملت في عرس قانا الجليل المسيح لما عمل معجزة إشباع الجموع هو ليه أكل الناس دي كلها يقول لنا كده الكتاب يقول لتلاميذه إني أشفق على الجمع لأن الآن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون ولست ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق تحنن عليه ده الحاجة الجميلة بقى إن شفقة الله وحنانه ليست على البشر فقط ولكنها أيضا على الحيوان مثلا يقول لك إيه لا تحرس تحرس الأرض يعني لا تحرص على سور وحمار معا يعني عند واحد عايز يعمل حرث للأرض فيجيب تور وحمار طبعا التور قوي عن الحمار فالاتنين مش هيبقوا بنفس السرعة فده فيها تعب وألم للحمار اللي هيبقى ويا تور عايز تحرث امسك التور لوحده هو اللي يعمل كده مواقف كتيرة ويمكن من خلال الكتاب المقدس طلعت ما يسمى في العالم جمعية الرفق بالحيوان جمعية الرفق بالحيوان وحتى الإنسان لما اتعمل له مبادئ حقوق الإنسان اللي بنسميها ال human rights دي معظمها متاخد من الكتاب المقدس في أصلها وهي شكل من أشكال الرحمة ده أنا عايز أقول لك إن الله في شفقته على البشر والحيوان شفقته كمان على الطيور وفي قصة لطيفة قوي تعرفها يقول كده المعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تصرخ ايه الحكاية الغراب لما الفراخ بتاعته الصغيره تخرج من البيت بتكون لونها ابيض هو يخاف منها ويتضايق منها ويطير يسيبوها الاب والام اللي هم الغراب الكبير يسيبوا الفراخ الصغيره البيضه دي شكلها الابيض ده ما بيعجبهمش فتقول الفراخ الصغيره دي تاكل ازاي تفتح فمها ناحيه السماء كانها بتصرخ لربنا تقول يعني أكلنا أو خد بالك مننا تأتي شفقة الله يقوم الله يرسل لها وهي فاتحة في أفواهها كده حشرات صغيرة تاكلها لما تبتدي تكبر شوية بشوية جلدها الأبيض ده يتحول إلى اللون الرمادي أو اللون الغامق الأسود ساعة ما يتحول للون الأسود زي الغراب الكبير تقوم الأب والأم يجولهم ويرعاهم ويكملوا الحيوية ده في الحياة في الطير حتى أنت يا رب مش ناسي الفراخ الصغيرة مش ناسي أكلها وبتديها اللي يغير جلدها عشان الغراب الكبير سواء أب وأم ياخد باله منها قال طبعا ده شفقة الله ليست على الإنسان أو الحيوان أو الطير ده شفقته ورحمته أيضا على الأرض تصور أن ربنا يقول للأرض ازرعها ست سنين وتعالى في السنة السابعة ريح الأرض ريح الأرض في الزراعة لو فضلت تزرعها على طول الأرض ثمرها وحصادها وإنتاجها يقل لأنها بتجهد فسيبها سنة السنة دهيت تلم في نفسها وتتكون فيها العناصر الغذائية يقول كده ست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها وأما السابعة فتريحها وتتركها اللي يطلع فيها بقى ليأكل فقراء شعبك وفضلتهم تأكلها وحوش البرية حتى الأرض بينتبه إليها أنا عايز أقول لك ان الرحمه صفه من الصفات العاليه جدا والشفقه التي يتميز بها الانسان لكن للاسف الشديد الانسان يصيب قلبه القساوه يبقى قلبه كده زي الحجر واحيانا يبقى الاب او الام او الاولاد او الاحفاد او الكبار او الصغيرين تصوروا ان البشر يعملوا عداوات ويا بعض ويعملوا حروب وتصوروا الحيوانات ما بيعملوش كده وطبعا النباتات ما بتعملش كده الانسان يتخلى عن الرحمه التي في قلبه الآية الجميلة وكلكم حافظينها بتقول كده كونوا رحماء ها كما أن أباكم رحيم كونوا رحماء ويجي السؤال إزاي الإنسان ينال شفقة الله أو رحمة الله هقول لك ثلاث حاجات تعتبر قنوات لرحمة الله في حياتك أول قناة للرحمة هي التوبة توبة الإنسان التوبة تخلي الله يسكب عليك كل البركات التوبة ده التوبة بتاعتك بتفرح السماء السماء تفرح السماء تفرح بخاطي واحد يتوب السماء كلها قديسين وملائكة يفرح بخاطي واحد يتوب فالتوبة هي التي تسكب رحمة الله على الإنسان يوم ما تقابل ابن الضال وهو راجع كان كل اللي في باله ان بس ابويا يخليني حتى لو اجير عنده لا فكر انه هياخد الحله الاولى ولا حذاء في رجليه ولا ابوه هيستقبله ولا الخاتم ولا اي حاجه من كده لكن عندما يقابله ويوصل وابوه ياخده في حضنه ويقبله ويجيب له الحله والخاتم والحذاء ويذبح العجل المسمن كل ده ما كانش في باله لكن التوبة بتاعته جلبت كل هذه النعم وهذه العطايا توبة الإنسان والتوبة في مجالات كتيرة خالص وفي قصص كتيرة يقول لنا كده كما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفيه لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن توبتك تخلي الله يتحنن عليك نمرة اتنين أو القناة التانية أن يكون عندك دائما القدرة على التسامح في مشكلات في العالم لما تشوفوها لاقي مشكلها بقى خمسين سنة أكتر من خمسين ستين سنة زي مثلا مشكلة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية الحرب بتاعتهم كانت سنة 53 لغاية النهاردة مش متصالحين تصور تصور بشر وبتسمعوا في الأخبار هنا وهنا ودي إيه ودي بتعمل إيه و... لكن تخيل إن لو حصل طرف سامح الطرف الثاني خلصت القصه والله يسكب النعم على الإنسان بنقول كده واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليه ويقول لنا في إنجيل مرقس إن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم علم نفسك إنك تقدر تسامح على فكرة كلمة تسامح دي كلمة سهلة بنقولها خالص لكن أنا متأكد أنه يوجد كثير من البشر مش قادر يسامح الآخر يقول لك أنا مش ناسي ده عمل كذا من عشرين سنة ده عمل كذا من عشر سنين مش ناسي طب ايه رأيك لو ربنا عاملك بالمثل وقال لك كده أنا مش ناسي اللي أنت عملته من سنة وعشرة وعشرين من باب أولى سامح واصفح لكيما تنسكب عليك رحمة الله وشفقته آخر قناة ممكن التوبة قناة التسامح قناة والقناة الثالثة عمل الرحمة اصنع رحمة علم نفسك ازاي تعمل أعمال رحمة بكل شكل حط قدامك الآية اللي هي كونوا رحماء كما أن أباكم هو رحيم شفقتك على الإنسان الضعيف في واحد ربنا يحفظكم جميعا في واحد يتل- يتلذذ بإذلال الآخر يتلذذ بتعذيب الآخر يتلذذ في حياته انه الاخر يقع في ورطه او يقع في مشكله ويشمت فيه كل هذه الافعال تطيح بالانسان بعيدا عن السماء وانت بتقف تقول نشكرك لانك اشفقت علينا ربنا يشفق عليك وانت لا تشفق على اخيك الانسان مهما كانت قرابته ليك علم نفسك وانت بتحتفل بعيد العذراء امنا الحنون بتحط قدامك هذه النعمه الكبيره التي يسكبها الله عليك نعمه الشفقه وحط قدامك اذا كان في انسان او في ناس جوه البيت ممكن ما بين زوج وزوجه ما بين اب وام وولادهم او بناتهم ما بين اقرباء ما بين جيران ما بين احباء ما بين اصدقاء ما بين علاقتنا كبشر علم نفسك كيف تكون رحيما لكيما تتمتع برحمه الله ابحث عن اي قساوه في قلبك وقول له يا رب انا بشكرك لانك اشفقت علينا ولانك اشفقت علي تعطيني نعمه ان انا استطيع ان اشفق على الاخرين دي النعمة رقم خمسة في صلاة الشكر عايز بس أعمل إعلان صغير كده احنا السنة اللي فاتت احتفلنا بمرور 100 سنة على مدارس الأحد وابتدينا نخرج موسوعة عن مدارس الأحد فكان أول كتاب هو ده اسمه تاريخ مدارس الأحد في 100 سنة ده الكتاب الأول ده خرج السنة اللي فاتت ودير مرمينا اللي طبعه هو بي الدير اللي بيقوم بتوزيعه والكتاب الثاني كان عن المستقبل رؤية مستقبلية لمدارس الأحد الكتب دي مهمة خالص لأنها بتحكي تاريخ كنيستنا الكتاب الثالث اللي طلع من يومين ثلاثة اسمه رواد مدارس الأحد رواد مدارس الأحد اللي هم الشخصيات اللي قامت على أكتافهم مدارس الأحد وده الكتاب اللي طلع عبارة عن سير شخصيات قامت عليها خدمة مدارس الأحد من كل النوعيات طبعا آه، كل آه، سيرة مكتوبة في مثلا يعني مثلا أنبأ سنة اسمه ترام بن سويف مثلا آه، في طبعا اباء مطرنا واباء بطاركه واباء اسقفه واباء كهنه مثلا ليديا بنيامين يعني انا متاكد ان معظمكم ما يعرفهاش فالكتاب ده حوى 68 سيره لاشخاص عبر ال 100 سنه آه، قادوا مدارس الاحد بس احنا سميناه الكتاب الاول لان بنعد الكتاب الثاني لسير اللي عنده سير ناس على مستوى الجمهوريه لهم دور ولهم فعاليه في مدارس الاحد من فضلكم يكتبها ويبعتها لنا يا يبعتها عن طريق كاهن كنيسته او يبعتها عن طريق السكرتارية عندنا هنا او يبعتها على عنوان مجله الكرازه زي ما يحب بس شيء مهم جدا ان ممكن تبحث في الاجداد سير لشخصيات خدموك في مدارس الأحد في كل بلاد الجمهورية واحنا نحب ان احنا نسجل السير دهيت للتاريخ ودي مسؤولية ممكن يكون جدك او والد جدك من الشخصيات اللي كان لهم تأثير في مدارس الأحد اكتب السيرة وابعتها لنا من فضلك ولو كان وياها صورة يبقى شيء طيب خالص ده بيخليني كمان اقول ان بعض الم- البيوت عندنا فيها كتب قديمه او الكتب ممكن تكون مكتوبة بخط اليد حاجات زي كده وتكون الكتب ديت ملهاش استخدام عندك فممكن ان احنا نجمعها وتجيبها لنا لان احنا في سبيل انشاء مكتبه كبيره يبقى فيها الحاجات دهيت محفوظه للتاريخ طبعا انتوا عارفين الحكايه اياها في بعض البلاد الناس عندهم بعض الكتب قديمه وجم يحلم- يحموا الفرن عارفين الفرن عارفين الفرن ولا انتوا بقى بتوع ال- عارفينه بيحموه بايه اهو واضح انكم مش عارفين بيحموه بالحطب مش كده وحاجات تانية ف آه، الست ال- الطيبة لقت شوال كده في شوية كتب ملهاش لازمة فبتحمي الفرن بالايه بكتب يزا عشان تبقى نار مقدسة يعني ولا حاجة زي كده واخدين بالكم فالحقوا اللي عنده كتب قديمة من فضلكم كتب او جديده وعايز يقدمها ويح- ويخلي الفائده بتاعتها فائده عامه ممكن يقدمها لنا علشان تعيش ويستفيد بيها الناس باستمرار. الكتاب ده اللي هو رواد احنا بنعد الجزء الثاني له فده في سيرة 68 شخص نحب ان احنا آه، نشوف بقية الاشخاص علشان تسجلوها وتكتبوها وتقدموها لنا ونضيفها بنعمة المسيح في الطبعة الجديدة كل سنة وانتم طيبين Amen, alleluia, zog sabbat rike.
Γενικέ οι και στος αιώνας των αιώνων. Αμήν την Ενώ ως σε βόλεν γόε μοζέου μπεν σόες Ιησούς μπερέστος.
μόνιμο εμιβιάρο μαρή πεκνά είναι πτυκερίνη ο Ιησού την πεκλέος.
Ότι μόνο ο νόημαμ ακετσι ετχαρέσε μόσες τε μετωή μπεν τε μελσίσεδε.
Και με τρίλο ετε Ιακωβίνο γενά εν τη ματώστα. Μικνήσωτ μπεν τη Δαβίδ, τη Σοφία εν τη Σολόμων.
Μπεν εμάμ παρακλήτων φέτα βίγενη Απόστολος.
Ipsos aviare bankne meptao erat vim beniote taiot narshire baba avatao adros.
Νεμπενιώτην επισκόπος αβασί βίρος.
Svev da groež nostro noznan mission rombena vansio en erene kon.
انت سفيو انو غاجي تيرو سبيسيت انو اتشالف جين كولم To je veres do zerije gondev kane novena ne volkeno erine kada bevnešte naj.
كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه فلوغسون امين اسمو ايرو اسمو ستيمي تانيا كون ايفر بي لا اسمو يترأف الله علينا وباركنا وزرج علينا وارحمنا يا رب خلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشعار الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفع عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم الأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة أئمة المتجسدين والشاروبيم والسرافيم وكل الطغمات السمائية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديس هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي Amina se show.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب